السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله على ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحسن كتابه الحمد لله على ما أحسن كتابه الحمد لله على كل شيء الحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة مكة بلد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش فيها ونشأ فيها وتربى فيها وفيها أهله وعشيرته وهي البلد التي أخرجته وهي القرية التي وصفها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان أنها الظالم أهلها والتي أمرها الله سبحانه أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة منها مع أنها هي بلد الله الحرام وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أن يذهب إلى عمره فمنعته قريش قالوا لا مش هتدخل هنا مع أنهم كانوا يعظمون الحرم حتى إن الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يستطيع أن يتعرض له يعني واحد عارف أن فلان ده وقتل أبوه يشوفوا الحرم يقولوا لا ده الحرم احنا هنتكلم في الحرم فكانوا يعظمون الشعائر وكانوا يأذنون ويسمحون لعباد الأصنام والأوثان أن يطوفوا بالبيت لكن جم عند النبي صلى الله عليه وسلم وضاقت أنفسهم أن يسمحوا وأن يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالطواف فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع مش هتطوف طب سبع أشواط ومش لا النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه الصحابة كان معاه من خروج في عمره رحلة عمره كانوا 14 مئة 1500 واحد الصحابة قالوا خلاص ما ان احنا موجودين نبعث من يفاوض فبعثوا عثمان بن عفان عثمان كان رجل رقيق حيي له في مكة أقارب يعني كان له قرابة في مكة وله تجارة في فلوس راحة جاية انتوا عارفين الفلوس لها تأثير فبعثوا عثمان مفاوضا فتأخر عثمان قعد فترة كده وما جاش فشاعت إشاعة أن عثمان قد قتل فشاعت إشاعة أن عثمان قد قتل قالوا عثمان بن عفان اتقتل بقاله فترة راح يتفاوض وما جاش ده غريب فبايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيعة رضاها الله من فوق سبع سماوات اسمها بيعة الرضوان بيعوا تحت الشجرة بيعوا على الموت قالوا خلاص مدام عثمان اتقتل واحنا اصلا بينا وبين مكة حبوب هي الحرب خلاص احنا هنموت كلنا مع بعض اللي هي بيعة رضوان وشوية وظهر عثمان لقاهم كانوا ايه كانوا جاهزوا ان هم رايحين يموتوا قال لهم بس ده حصل مفاوضة وانا قعدت مع فلان وكلمت مع علان وحصل مفاوضة عند الحديبية وحصل صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة وقالوا خلاص إذا الصلح تم وفي سلام بيننا وبين مكة قال له مش هتعمل طواف بقى السنة دي وارجع وتيجي السنة الجاية تعمل عمر طب يا جماعة ده احنا بينا في الحرم هنطوف بس قال له لا هي المفاوضة كده شروط العهد ارجع طب ألف طب طب عثمان عثمان قال له انت طفت البيت قال لا والله لم اطف البيت وكيف اطوف ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم هم سمحوا لعثمان بس عثمان ما رضاش وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من شروط الصلح ان يبقى فيه سلام ما يقتلوش حد والنبي صلى الله عليه وسلم لو حد جاله من المشركين يرجعه يعني لو حصل اي مشكله النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس لكويس والفترة ديت كانت أحسن فترة للدعوة فترة سلام بقى وهدوء ما عادش فيها خناقات ولا حروب ولا الناس رايحة جاية كل ما واحد يمشي يتقتل كان فترة فيها هدوء اللي فيها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل ملوك العالم أرسل إلى مصر وكسرى الفرس وقيصر الروم ومقوقس مصر ونجاشي الحبشة وانتشرت فيها الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينطلق في قبائل العرب حوالين مكة وانتشر فيها الإسلام انتشار عظيم بعد سنة نقضت قريش المعاهدة مجموعة من الناس معدين في الحرم ومقتلينهم مسلمين ده نقد صريح للمعاهدة انتوا اتفقتوا ان انتوا مش تقتلوا حد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل الغدر يعني اي غدر ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيتحمله لما تشوف كده في سيره النبي صلى الله عليه وسلم كلها الغدر ما كانش متحمل مطلقا مفيش حاجه اسمها ان هو يقبل ان هو يغدر بواحد من المسلمين ذمه المسلمين واحده كان لهم كرامه مفيش حاجه اسمها ان واحد يتقتل في النص كده وخلاص وعادي وعشان المصالحه مفيش ده فالنبي عليه الصلاه والسلام قرر ان يفتح مكه وجهز جيش اللي هو جيش فتح مكه وده تقريبا اكبر جيش في الفتره ديت خرج مع النبي عليه السلام 10000 مقاتل ودي ما كانتش حصلت قبل كده ان ما اتجمعش العدد ده قبل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا لفتح مكه وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه ونهى الناس ان يكون في حرب بعد كده والامر تم بسلام وبعدين كان من ديل مكة الطائف اللي هم ايه ثقيف والطائف ديت في اقوال جميلة في التفسير يعني ان سيدنا ابراهيم لما اسكن اسماعيل في الصحراء سيدنا ابراهيم حريص على دين ابنائه بس دنيته ما تتأثر يعني هو عايز لهم دين بس هو لو حطهم في بيئة دين الدنيا هتتأثر فسيدنا ابراهيم راح حط ابنه في الصحراء جنب البيت الحرام لان ربنا اخبره ان ها هنا لله بيتا فلما رزق اسماعيل اسكن اسماعيل في هذا المكان بجانب البيت اني اسكنت من زوجتي بواد والذي زرع واضحه خالص يعني مفيش دنيا اصلا مفيش في مفيش فلوس مفيش طعام مفيش شراب مفيش محلات مفيش اي حاجه هو في دين بس في بيت هنا لربنا فهو حط ابنه جنب الجامع عشان ابنه لما يطلع يصلي جنب الجامع طب ويشتغل فين طب هينتج فين طب هيتعلم ايه قال يا رب وارزق اهله من الثمرات قال يا رب مفيش بس يا رب يعني انا اردت له الدين فارزقه من الثمرات يقال يعني روى ذلك ابن عباس وغيره أن إبراهيم لما رفع يديه إلى السماء ونادى على ربه ونادى ربه إيه أن يرزق أهله من الثمرات وأن يرزق ابنه إيه من خيرات الأرض هو وزوجته وقد تركهم في الصحراء فنزل جبريل وكانت أرض الشام أرض مباركة فانتزع من الشام قطعة ثم طاف بها حول البيت سبعا ثم وضعها بجانب مكة اللي هي الطائف مش هقول لك سميت الطائف ايه طائف يعني كان يعني الكلام ده ايه مروي ممكن يكون عن اسرائيليات او غير ذلك لكن عايز اقول لك ان الطائف ديت كانت امتداد مكة وكان فيها جيش قوي جدا اللي هم جيش ثقيف فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة أسلم في فتح مكة 2000 يعني أول طلعة كده في 2000 واحد أسلموا 2000 أنتوا متخيلين يا جماعة غزوة بدر الكبرى اللي هي نزل فيها سورة اللي هي يوم الفرقان كان عدد المسلمين فيها 300 واحد يعني قد مسجد البدر مثلا دي ده جيش المسلمين تخيلوا ان يوم بس فتح مكة 2000 فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر الف مقاتل لسقيف يبقى جيش الفتح عشرة الاف ومعاه كام الفين اسمهم مسلمة الفتح دول 12000 مقاتل خرجوا لسقيف او للطائف فواحد بص كده رجل اسمه سلمة فقال اثنى عشر الف مقاتل لن نهزم اليوم من قلة قال له احنا عمرنا ما نتهزم النهاردة واحنا ايه واحنا قلة ده احنا احنا فين 12000 واحد جيش 12000 واحد ده العرب كلهم على بعضهم كم واحد لما يبقى اللي خارج النهارده 12000 واحد عدد كبير جدا لن نهزم اليوم من قله وخرجوا يقاتلون في حنين اللي هي الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في سقيف أو غزوة الطائف وتفاجأ ان 12000 واحد فجأة حصل معركة وحصل خطة حربية وكان جيش ثقيف جيشا ثقيلا جيش قوي وبغض النظر عن تفاصيل المعركة لكن فجأة مفيش حد حواليه فجأة كشف النبي صلى الله عليه وسلم وحواليه عشرة فجأة جيش المسلمين كله فرد فجأة جيش المشركين كله انقض على المسلمين وكاد المسلمون أن ينهزموا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهل بدر وجنب النبي عليه السلام العباس بن عبد المطلب اللي هو عمه وهو يقول يا يا عباس نادي على أهل بدر نادي على أهل بيعة الرضوان نادي على أهل العقبة اللي هم بيعوا النبي عليه السلام على الموت هم راحوا فين وإذا بالجميع ينحسر كله بيفر فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحده يقاتل وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يعني لو أنتوا عايزين دين أنا نبي ولو انتم بتقولوا هي بالقوة والنسب انا ابن عبد المطلب وظل يقاتل صلى الله عليه وسلم وحده ومعه عشرة حوله حتى عاد جيش المسلمين مرة جيش, جيش المسلمين مرة اخرى ادراجهم والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ومرت المعركة وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة كانت إيه إيه إيه حقيقة ختل ونزل قول الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة نزل قرآن يتلى يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلمة دي كانت سبب في اللي حصل إن الكلمة دي ما كانش ينفع تتقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يعني ربنا نصركم في بدر ونصركم في الأحزاب ونصركم في خيبر ونصركم في على بني النضير ونصركم على بني قينقاع ونصركم على قريظة ونصركم في سيف نصركم في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرتكم فلم تغني عنكم شيء ربنا بيعلم المسلمين ان النصر مش بالعدة ولا بالعتاب ولا بالذكاء وهنا هنقف وقفة مع عقلية المسلمين في ناس يا جماعة ما بتاخدش بالاسباب اصلا يعني هو معتقد ان هو ربنا سبحانه وتعالى هيديه وهو مجرد ان هو قاعد بيدعي بس ما عندوش اي نوع من انواع الاسباب وده عنده خلل فين في التشريع عنده خلل في عقله لان الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا يعني واحد كده ما اتجوزش يقول لك يا رب عيل اجي لك عيل منين يا ابني واحد زرع شجرة ليمون يا رب تطرح مانجا يا عم اقعد ادعي من هنا للسنة الجاية هي تطرح ليمون ده لو طرح لأن الله جعل لكل شيء سبب وفي واحد بقى بياخد بالأسباب قوي ونسي ربنا اللي هو ايوه يا عم بذكائي ايوه انا تعبت ايوه بعقلي ايوه بفلوسي ايوه بمجهودي ايوه ب- بخبرتي ايوه بمعارفي ايوه بفهلوتي ايوه انت ما تعرفش احنا اتعمل ايه والاثنين وده عنده مشكلة في التوكل عنده شرك في الاسباب فربنا سبحانه وتعالى بيعلمك ازاي انك تاخد بالاسباب وتتوكل على رب الاسباب يعني زي انك تاخد دواء وتقول شفاني الله مش بس تقول تبقى عندك اعتقاد ان الشافي هو الله ازاي انك انت بتذاكر وتقول ربنا نجحني ازاي انك انت بتشتغل وتبقى عندك اعتقاد ان الرزق بالله وان رزقك مش هيفوتك ازاي انك انت بتتعامل بالاسباب وانك انت عندك اعتقاد انه لا ناتج الا بالله قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الأرض واسعة يا جماعة يعني الأرض ما بتضيقش على حد ألا- ألم تكن أرض الله واسعة فتواجهوا فيها ما بتضيقش يعني يوم ما أنت قفلت عليك في حتة روح حتة تانية لكن هؤلاء ضاقت عليهم الأرض خوفا مفيش حتة في الأرض عارف يطلع فيها ضاقت عليهم الأرض مع أن الأرض وسعت الجميع وسعت جميع المخلوقات لكنها ضاقت على هؤلاء ليه؟ لأنهم أعجبوا لأنه عجبوا عجبوا نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يعجبه ثيابه يجرجرها يهوي بها في الأرض سبعين سنة واحد كده لابس هدوم وعجبه شكل في مرض كده في القلب اسمه مرض الايه العجب انه عجبه عجبه واعتمد عليه فلما عجبه ضاقت عليه حتى يعلمه الله ان النصر من الله حتى يتعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مش مجهودك انت خدت السبب اللي قدامك وانت مش مطالب انك بتاخد اكتر من امكانياتك يعني انت مش مطالب انك انت تكون انسان خارق مش مطالب انك تبقى سوبرمان انت مطالب انك انت تتوكل على ربك وتاخد المتاح اعدوا لهم ما استطعتم انك انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها هات اخرك وخليك واقف قدام نفسك واقفة هو ده اخري خلاص ده اخري هعمل ايه الله يعلم ان ده اخري ما كانش عندي مساحة اعمل اكتر من كده فلما ده اخري اعانك الله لما ده اخرك اعطاك الله لما ده اخرك نصرك الله قال وضاقت عليهم عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على ما يشاء والله غفور رحيم المواطن الموطن يقول لك ده وطني الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان لأي سبب كان ده اسمه موطن فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم تذكروا المواطن التي نصركم الله فيها ولم تعجبوا وتذكروا لما أعجبتم في هذا المكان فضاقت عليكم الأرض بما رحمة أحيانا كتير يقول لك أصل أنا مختلف قول له يا عم والله العظيم في ناس كتير قوي زيك مختلفين اصل انا ذكي يا عم والله والله في ناس كتير قوي عندها عقول خطيره وما وصلتش ما لم تصل الى عشر ما وصلت اليه لا هي بمجهودك ولا هي بجهدك ولا هي بقوتك ولا هي بعافيتك ولا هي بذكائك هي بالله لذلك أمرنا أن نتوكل على الله يقول له التوكل هو حسن اعتماد القلب مع الأخذ بالأسباب حسن اعتماد القلب ان قلبك معتمد على مين مفيش مرة تروح تقول هتتعمل ما تتعملش هو مفيش مرة تروح خايف وتقول يا رب الا بتقضى ان احنا يبقى قلبنا متوكل على الله فان تولوا يعني ما لقيتش حد حواليك فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان انت لو ما لقيتش اي حد حواليك توكل على ربك اللي الرازي بيقول في الآية ديت بيقول أن هذه الآية نزلت في الدنيا وأسبابها والدين وأسبابه بصراحة التقاطه التقاط غريب جدا لكنه مفيد جدا بيقول لك ان الناس دايما معتمدة على اسباب الدنيا وفاهمة ان هي باسباب الدنيا لما تقول لحد توكل على الله او لما تقول له ان ربنا رزقك متخيل ان هو ايه الرزق موجود فين في الوظيفة اللي بيشتغلها واخر الشهر هيقبضه يا عم ده مش الرزق الرزق اوسع من كده بكتير لكن علاماتنا المادية ورتابة الحياة ان قلبه متعلق بده فلما بيذكر الرزق بيذكر عنده فين في النقطة دي بس فمتخيل ان لما نقول له رزق يعني هو يروح يشتغل اكتر في الشغلانة المادية اللي هو عنده عشان ياخد اخر الشهر الرزق ده مش متخيل ان الموضوع اوسع من ذلك بكثير ان الرزق ما ينتفع به فالرازي بيقول ان الانسان دايما قلبه متعلق باسباب الدنيا ومعتقد انه بدون اسباب الدنيا مش هيتم له امر الدين فربنا سبحانه وتعالى ذكر آيتين وراء بعضهم البعض آية رقم واحد بتقول له إن أسباب الدنيا لا تنفع اللي هي الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتنبصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والآية التالية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فذكر إن اللي يضحي بالدين عشان الدنيا يضيع بيه الدنيا والدين واللي يضحي بالدنيا لأجل الدين ينصره الله في الدين والدنيا قال لك إن الأولاني فضل أشياء على الدين فضل علاقاته على الدين فضل المال على الدين فضل الموطن على الدين فضل استقرار الحياة على الدين فضاعت الدنيا وضاع الدين وهذا نداء للأمة ان الآيات دي ان هناك من قبل الفتح قبل فتح مكة كان في حاجة اسمها ليه الهجرة يعني طول ما النبي عليه الصلاة في المدينة ومكة ما اتفتحتش كان اي حد يسلم ينبغي عليه او يجب عليه انه يعمل ايه انه يهاجر فكانت الهجرة واجبة فرض بعد الفتح خلاص هو ما عادش فيه بقى فيه امان في كل حته فانما اصلا قال لا هجره بعد الفتح ما عادش فيه بعد الفتح هجره بقى. ففي ناس ما هجرتش ليه ما هجرتش قبل فتح مكة عشان ابوه عشان اخوه عشان زوجته عشان التجارة والاموال عشان المساكن والاستقرار فنزلت هذه الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ربنا سبحانه وتعالى وضع الإنسان أمام نفسه قالوا أنت ما هجيتش ليه أصل ومش أصل عشان أبوك عشان أخوك عشان ابنك عشان زوجتك عشان تجارتك عشان طموحك الدنيوي عشان عشيرتك عشان قومك وطنية أو قومية أو مالي مادية أو تجارة عشان استقرار وأمن فتربصوا يعني خلاص لو انت ده آخرك خليك قاعد مستنيه فتربصوا حتى يأتي الله بأمر يعني خليك منتظر مش انت ما رضيتش تضحي للدين عشان دنيتك خليك مع دنيتك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين فسمى, فسمى ذلك فسوق اللي هو مرضاش يضحي للدين عشان خاطر دنيته فسمى ده ايه خليك قاعد جنب دنيتك انتظرها مش انت مستنيها خليك مستنيها اصل انا باخد بالاسباب خليك جنب الاسباب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الآية التي تليها كيف ضحى هؤلاء لأجل الدين فأعطاهم الله الدنيا والدين وكيف ضحى هؤلاء لأجل الدين فأعجبتهم قوتهم فإذا بالله سبحانه وتعالى يضيق عليهم رغم أنهم ضحوا لأنهم لم يكلوا الأمر إلى الله فعلم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحوا بكل ما يملكون لأجل الدين وإن ما يكونش عندك حاجة أغلى من دينك يعني لو اتحطت في الميزان دينك ولا أي حاجة تانية في ميزان بيطب في كفة لازم تطب اللي هي كفة ايه علاقتك بربنا كفة خالق ومخلوق كفة أنك ستقف بين يدي ربك وحدك وحدك ستقف لتحاسب محدش معاك ولا حد من دول هينفعك ولو اجتمعوا له يعني لو كل الناس دي لو كل التجارة دي اجتمعت هتنفعك عند ربنا يعني هو عند ربنا بينفع مثلا يقول له ايه اصل انا ملياردير فخلاص ما انه ملياردير اديله حته في الجنه وخدوا فلوسه الله لا ينفع عنده هذا لو ان له ما في الارض جميعا لو ان لك ما في السماوات وما في الارض لتمنيت أن تفتدي به وما هو بفديك يعني لن تفدى بشيء من ملك أو عرض الدنيا مطلقا لذلك الله سبحانه وتعالى حض المسلمين على أن يضحوا لله وعلى ألا يخافوا على دنياهم وهم مع الله ما تخافش على دنيتك انت مع ربنا يقول لك انا لو طلعت الزكاه هفتقر يا عم والله ما تفتقر والله العظيم ما تفتقر يقول لك اصل انا قلت الكلمه ديت لو قلت كلمه الحق هترفض يا عم والله ما يحصل لك حاجه لو ما شاهدت الزور مش هتعدي والله هتعدي ولو ما عدتش هي لك زخر عند الله وربنا سبحانه وتعالى بيعود ويبارك بالخير أكثر مما تتخيل فما تخافوش على دنيتكم وانتم مع ربنا ما تخافوش على استقراركم وانتم مع ربنا ما تخافوش على رزقكم وانتم مع ربنا ما تخافوش على رزق عيالكم وانتم مع ربنا وما تتوكلوش على عقليتكم ولا على علمكم ولا على ذكائكم ولا على أموالكم ولا على معارفكم ولا على ما تملكون في الدنيا اللي هو لما تحصل له مشكلة لك ما تعرفش أنا عارف مين ما تعرفش أنا معارفي قد إيه ما تعرفش أنا ممكن أعمل إيه هتعمل إيه باشا كله سواء الكل عبيد الكل فقير الكل محتاج لا تسقط ورقة إلا بإذنه فتوكل على ربك أختم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر الله سبحانه وتعالى وكان دائما يتوكل على الله سبحانه وتعالى وكان ينهى أصحابه أن يتوكلوا على غير الله سبحانه وتعالى لما نزل مطر فواحد بيقول مطرنا بنوء كذا يعني النجم لما ظهر في السماء جه المطر يكي الأمر للأسباب المشاهدة اللي هو شايفها وربما لا تكون أسباب وربما لا تكون ليست أسباب أصلا هي ملاحظة هو لاحظ أن النجم لما جه حصل إيه حصل مطر فوكل الأمر إلى ليه إلى النجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بالله إن الله سبحانه وتعالى يحب أن ينسب الفضل له إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتوكل عليه إن الله سبحانه وتعالى لا يحب العجب لا تعجب بنفسك ولا تعجب بالعطايا التي أعطاك الله إياها إنما توكل على الله سبحانه وتعالى قولوا قولي هذا استغفر الله لي